بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عشان مش بنلحق نتكلم عن العذراء كفايه في صيام العذراء عاوز اديكم شويه مشاعر وافكار تساعدكم وانتوا بتصلوا في صيام العذراء نتامل في مشاعر امنا العذراء امنا العذراء دي شخصيه كتومه مش بتاعت كلام كتير وغالبا الشخص الهادي اللي يتكلم قليل مشاعره عميقة لأن اللي بيتكلم كتير ما بيخزنش زي اللي إيه اللي مثلا بيشحن الموبايل وطول النهار ماسكه بيشتغل بيه فتلاقيه الشحن يفضى البطارية تخلص إنما في واحد لا يطلع الجملة بحساب زي العدرة كده بس ده بيبقى مخزن مشاعر فعاوز أعيش معاكوا كده كخيال يعني أو كتأمل هي العذراء كانت بتحس بإيه لأنها أمنا وكل ما نقرب من شخصيتها كل ما نقرب من القداسة لأن هي بالنسبة لنا فخر جنسنا يعني إيه كل واحد بيحب ياخد أحلى ما في أمه وأمنا العذراء دي هي الأيقونة الجميلة اللي كل البشر بيبصوا عليها ويقولوا نفسنا نبقى زيها لأن ربنا اختارها عشان يتجسد منها لأن ما لقاش أحلى من كده فتعالوا نعيش شوية مع مع شعر العذراء أول حاجة عاوز أقولها مشاعر الطفولة العذراء وهي طفلة كانت بتحس بإيه العذراء من سن سنتين ثلاثة حطوها في الهيكل ندروها لأن أمها حنة ما كانتش بتجيب عيال وندرت أنه أول طفل هيبقى للهيكل زي صمويل النبي كده فالعذراء راحت الهيكل فكطفلة اتربى جواها مشاعر مقدسة يا ريت كلنا نستعيد المشاعر دي أن ربنا ده ربنا ده أبويا لأن فكر أبوة الله موجود في العهد القديم وعند اليهود ربنا ده أبويا وربنا ده صاحبي مفيش عيال تاني في الهيكل طب هي تصاحب مين تصاحب ربنا وربنا ده عريسي من هي مش ناوية تتجوز يبقى ربنا هو العريس وربنا كل حاجة لأن لا في أهل ولا في قرايب ولا في أصحاب والجماعة الشيوخ اليهود كلهم كبار قوي في السن مفيش حد طبعا من سنها ولا حتى أكبر عشر سنين فهي كطفلة جوه الهيكل حياتها كلها في ربنا فدي مشاعر جميلة اتزرعت في قلبها من وهي طفل إن ملهاش غير ربنا وده طبعا أحد أسرار اختيار إنه كل المعاني الروحية اللي احنا بنقعد نوعظ فيها دي هي عاشتها من طفولتها هي أكتر واحدة تمتعت بأبوة الله أكتر واحدة تمتعت بفكرة العريس الروحاني تمتعت بالصديق ربنا اللي بتحكي معاه صبح ظهر ليل مفيش غيره من مشاعر أمنا العذراء هي طلعت للدنيا شافت الهيكل بيتها فالهيكل بالنسبة لها حياتها زي واحد يكون مرتبط دايما ببيت أبوه أو بيت طفولته طفولة بتزرع حاجات جميلة فتصوروا هي من سن مثلا 3 سنين لسن 12 سنة 13 سنة حياتها في الهيكل يبقى كل ركن في الهيكل حياتها والهيكل طبعا في الوقت ده هي ما تقدرش تدخل قدس الأقداس لا إنما ولا القدس لكن الهيكل ده له أوض خدمات للهيكل وله يعني مساحة كبيرة وفي شغل كتير فكانت تساعد في الشغل زي الأديورة كده يعني لكن ده حياتها ده بيتها فكانت بالنسبة لها كنيسة بيتها وده شعور رائع جدا يا ريت الواحد يوصل له انه لما يدخل الكنيسة يبقى رجع بيته عشان لما يدخل السماء يقول اخيرا روحت اخيرا رجعت بيتي فكانت الهيكل بالنسبة لها هو مكان راحتها تعرفش تطلع براه تعودت عليه وفرحانة بيه بما ان الهيكل هو بيتها وربنا هو إلهها وأبوها وعريسها والكل في الكل يبقى الملائكة أصحابها وفي قديسين قالوا غالبا كانت بتشوف ملائكة كتير وكانت بتسمعهم وعشان كده لما ظهر رئيس الملائكة هي متعودة ما استغربتوش هي استغربت بس ايه انه المرة دي يعني جاي رسمي قوي واضح ان رئيس الملائكة ده زي صاحبها يعني انما المرة دي داخل يقول السلام لك ايتها الممتلئة نعمة الرب معك بيعامل ملك فهي مش واخدة عن الأسلوب ده فحتى الكتاب يقول تعجبت ما عسى أن تكون التحية مش مين ده لا مين ده ايه ده ما بتاع كل يوم يعني فواضح ان امنا العذراء كانت تتمتع بعشرة الملائكة طبعا يا بخته اللي عايش حاسس الملائكة دول اصحابه يفكر فيهم يتكلم معاهم ساعة ما يقول احطنا بملائكتك القديسين يقولها وهو حاسسها وهو مقتنع بيها لان الملائكة دول مش مش حاجات نظري الملائكة دول بجد حوالينا وبيصلوا لنا وبيشبعونا مشاعر الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة بيت يوسف النجار طبعا النقلة دي أول حاجة عملتها فيها إيه لما العذراء راحت بيت يوسف النجار أظن إنه كانت مجروحة نفسيا شوية لأنها عاوزة تعيش في الهيكل على طول بس غصب عنهم حسب قانونهم اليهودي أول ما البنت يبتدي البيريود يجي لها ما ينفعش تقعد في الهيكل نظامهم كده كيهود ما تقدرش تخدم في الهيكل تاني هي يعني نفسها تكمل في الهيكل على طول فاختاروا لها راجل عجوز كان 90 سنة على فكرة يوسف النجار ما تصدقوش الصور الإيطالي الجميلة دي بتاع يوسف الأمور دي لا هو يوسف أمور في قلبه بس يوسف النجار قديس عظيم جدا بس كبير قد جدها فخدها بيته عشان هتخدمه لأنه إيه لازم تعيش مكرسة بس في بيت حد بقى من الشيوخ فما كانش في فكرة خالص جواز لكن لأن هو بتول وهي بتول وطبعا قديسين لكن قدام المجتمع لو حب يتجوزها ما فيش مشكلة فلما عاشت في بيت يوسف أولا افتقدت الهيكل وده يورينا أنه لما يحصل تغيير في حياتك مش على إرادتك قوي خلي بالك أمنا العذراء أغلى واحدة في الدنيا حست بحاجات كده في واحد يجبر على سفر على هجرة على تغيير سكنه على تغيير شغله ينزل مستواه الاجتماعي الانتقالات الشديدة دي بتوجع نقلات مش سهلة بس أمنا العذراء لأنها بتفش في ربنا وبتحكي مع ربنا وحياتها ربنا في صمت شديد حصل هذا الانتقال لكن بعدت عن الهيكل بس ما بعدتش عن ربنا ودي الشطارة ان الواحد حتى لو اتحط في ظروف مختلفة يفضل ربنا حياته يروح ألمانيا يروح أمريكا يروح استراليا يروح الصعيد يروح أفريقيا هو حياته ربنا ما تفرقش المكان كتير مش هو اللي بيعمل القداسة القديس هو اللي يعمل المكان طبيعي هي اتعلقت بيوسف النجار كأنه أبوها أو جدها لأن طبعا تخيلوا فرق السن من 12 سنة ل 90 سنة فرق سن ضخم وهي مفتقدة الأبوة البشرية فيوسف بالنسبة لها ده سيبكوا بقى من التفكير الغربي والتهم اللي بتيجي دي اللي كلها شهوات لا طبعا دول قديسين دي بالنسبة لها ده جده جده الكبير اللي بتحبه قوي وبتخدمه وفرحانة بخدمته لأن هو كمان قديس هو بتاع مزامير وبتاع صلاة فحصل بينهم ارتباط نقي جدا على أعلى مستوى زي ما ربنا اختار العذراء تبقى أم اختار يوسف يعول لها عذراء ده اختيار إلهي فهذا القديس عظيم جدا فهي برضو دقت مشاعر الحب لشخصية عظيمة جدا برضو هو التاني هادي خالص ما نسمعلوش حس بيشوف ملايكة برضو لأن شفنا مرتين ذكر في إنجيل متى أن الملاك جاله فعلى درجة عالية من الروحانية والتقوى لكن هو في حاله وهي في حالها وكل واحد مع ملائكته مع مزاميره وحاجة كده يعني بيت ولا الفردوس مشاعر أخرى أكيد العذراء جواها كان رغبة واضحة للبتولية لأنها قالت كده للملاك قالت له أنا لا أعرف رجلا يعني أنا مش ناوية أتجوز طيب مش ناوية تتجوزي والنظام اليهودي ما فيهوش الحتة دي يعني خلي بالكم ما فيش عند الرهبنة بنت ما تتجوز عند اليهود بنت ما, ما ترتبطش بإرادتها الطبيعي إنها تتجوز إنما هي من حبها في عريسها هي مش عاوزة جواز هي شبعانه وفرحانة بإلهها ومش عاوزة ترتبط مين بقى يفهم من العذراء في الحاجة دي ده لسه الرهبانة ما جاتش ولسه ما حدش فاهم يعني ايه واحدة تبقى شبعانة تماما مش عاوزة لا جواز ولا عيال ولا بتفكر بطريقة بشرية أكيد جواها كانت الطلبة أو الإلحاح بتاع يا رب عاوزني أعيش لك إزاي عاوزني أعمل إيه طب أنا في الهيكل كنت عارفة أولي من آخر أقوم أنظف وأسبح وأخدم الشيوخ وفرحانة وساكتة وخلاص دلوقتي أنا هعمل إيه بقى دلوقتي هخدم يوسف طب إيه تاني في المستقبل ففي الغالب أمنا العذراء كان لسان حالها بيقول يا رب ماذا تريد أن أفعل من المشاعر اللي نتوقعها في العذراء مشاعر البشارة بقى يوم ما جه رئيس الملائكة ده كان في بيت يوسف لما رأته اضطربت من كلامه تاني بأكد انها ما اضطربتش من ظهوره لا هي اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية هي يجوز اضطربت لحاجتين برضو أنا اللي بقوله ده اجتهاد مش لازم يبقى ايه تفسير دقيق اضطربت من التكريم الزائد لأن رئيس الملائكة الأول مرة جاي يكرمها بزيادة لأن هو مع الخبر مع الخبر أنها تبقى ملكة على السماء كلها هي تعينت في اللحظة دي ملكة كل الملائكة فوق دماغهم أم ربنا فبيعملها باحترام وتكريم زائد فده اضطربت وده معناه أن قلب العذراء فيه تواضع شديد جدا المتواضع يضطرب من التكريم ولا يضطرب من الإهانة المتواضع يتعب ويضطرب من التكريم ما يستحملوش ما يبقاش مرتاح من كلام الإطراء والمديح الكلام ده ما يريحوش فلما جالها رئيس الملائكة يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء لا لا لا بالراحة شوية هي مش بتاعت كده يا اما يكون سبب اضطرابها ان واضح انك هتقول لي ايه, إيه المطلوب وده السؤال اللي انا مستنياه بقالي مده يا ترى انا هعمل ايه بالظبط عاوزني في ايه بالظبط فاضطربت من المهمه الم... المسؤوليه الضخمه اللي هتقع عليها ان تصير ام الله من مشاعر البشاره ان واضح ان العذراء كانت مصره جدا على البتوليه حتى انها تجاسرت وقالت لرئيس الملائكة ازاي تقول كده وانت عارف ان انا لن اعرف رجلا اذا واضح ان عهد البتولية مفهوش فصال جواه يعني هي مستقرة تماما داخليا ان قرار البتولية ده بينها وبين ربنا متفق عليه من بدري فهي بتستفسر يعني ايه ابقى ام وانا هفضل بتقول انا مش هتجوز احنا متفقين فعلى طول الملاك قال لها لا طبعا ما فيش جواز وانا اقدر اكثر حاجه متفقه معاها مع ربنا اتفاقاتكم دي فوق مني انما الروح القدس يحل عليك وهكذا فمن مشاعر البشاره الحرص على البتوليه هي كانت فرحانه بالرئيس الملائكه وكلامه لكن في نفس اللحظه مصره تكمل رسالتها كبتول وعذراء من مشاعر البشاره كمان الخضوع من الكلمات اللي اغرقوا في مدحها ووصفها اباء الكنيسه بالذات انتوا عارفين اباء الكنيسه عشاق للعذرا يعني ما تقروا بقى كيرلس الكبير ولا تقروا اثناسيوس ولا تقروا باسيليوس ولا غريغوريوس كل دول كتبوا في العذراء كانها فعلا امهم بجد بعشق يعني من اكتر المواقف اللي الكل اجمع ان ده اهم موقف في حياه العذراء لما قالت له ليكن لي كقولك هو ذا انا امه الرب ده هنا ربنا بيغير خالص ده مش بيطلعها من الهيكل على بيت يوسف ده بيغير مستقبلها دي هتبقى أم ربنا وبالتالي بقى هتبقى لها اهتمامات جديدة وخطة جديدة وحياة مختلفة عمرها ما فكرت فيها وأسرار التجسد هتدخل فيها وتعرفها إنما هي قالت له إيه أنا خدمتك يا رب أنا خدمتك اللي تقوله يمشي أنا ما بختارش لنفسي حاجة طبعا ده يخجلنا ونحن لما ربنا بيحط لنا حاجة على غير اختياراتنا تلاقوا كلنا ايه نشكشك كده ونقلق ونتضايق ونعترض وبعدين تطلع من ايه من تحت الدرس لتكون مشيئتك يعني ايه نظام انا لو فيا فرصة اعترض كنت اعترضت انما العذراء مش كده العذراء بتقولها من قلبها بفرح ليكن لي كقولك اللي تشوف أنا أمتك أنا خدمتك طب ده الملاك بيقول لك تبقي أمه أنا ما أعرفش غير إن أنا خدمته أمه دي بتاعتكم أنتوا أنا ما أعرفهاش أنا هفضل أمة الرب أنا العبدة وهفضل طول عمري عبد مشاعر تاني بقى مشاعر الحبل الإلهي طبعا أنا ما أقدرش أوصف مشاعر إيه اللي حساه أمنا العذراء وربنا له المجد في بطنها هو حاجة فوق العقل كمان حاجة فوق الوصف يعني إيه بدأ تكوين الجنين الإلهي في بطنها إيه اللي هي حساه إذا كانت ممتلئة نعمة من قبل الحبل الإلهي أمال دلوقتي إيه اللي هي حاساه ده هيكل بيتحرك طول الوقت فطبعا إحساس عجيب ما لا يوصف ولا يتخيله إنسان إيه النعمة والغنى الروحي اللي هي فيه طول التسع شهور دي اللي المسيح له المجد داخل أحشائه شيء يفوق العقل ده القديس ماري أفرام السرياني بيقول بس لما تيجوا تتناولوا افتكروا بطن العذراء انتوا كمان هتاخدوا المسيح جواكم مفروض يبقى قلبكم في نظافة أحشاء العذراء عشان تستقبلوا المسيح زيها طب يعني يوم ما الواحد بيبقى فرحان في الصلاة وحاسس بربنا هي لحظات لا دي بالنسبة لها مش لحظات ده العمر كله كده لأنها صارت أم الله فهي فرحانة جدا عشان كده احنا عندنا ألحان كتير تقول الفرح لك أو افرحي يا مريم احنا بنقول لها تستاهلي تفرحي انت تستاهلي تفرحي وعشان كده هي شخصية مفرحة على قد ما هي شخصية هادية جدا كلنا بدون استثناء نحس ان احنا الصيام ده بالذات ندخله فرحانين صيام العذراء ده بالذات تلاقي الناس كلها مقبلة عليه بفرح مع انه صيام ومش هناكل برضه يعني براحتنا بس له طعمه ليه لان العذراء تعطي كده طبيعة فرح انها مفرحة هي فرحانة جواها بالمسيح اللي جواها وفرحانة لنا لانها ولدت لنا الله ولدت لنا هي ما ولدتش الروح اي ام تاخد ابنها في حضنها وتقول ده ابني ده بتاعي الوحيدة يا عيني اللي مش من حقها تقول ده بتاعي العذراء تقول ده بتاعكم ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة ولد لكم اليوم المسيح مش بتاعها لوحدها وهي فهمت كده من الأول هي هتجيبه بس مش بتاعها إنما فرحانة وعلامة الفرح التسبيح عشان كده تلاحظوا في زيارتها لأليصابات الحبل خلاص شغال هي في التقى في, في, في, في يعني في ابتدى الحبل لغاية شهرها الثالث وهي في بيت أليصابات فلما أليصابات تقول لها من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي منذ صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين في بطني بابتهاج طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب هي تعمل إيه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي والقدير صنع بي عظائم آخر فرح فرحانة وبتسبح ومش مش الفرحة مش سيعاها أن المسيح جواها وهي عارفة ان ده هيكلفها كتير قوي بس كل ده مش فارق معاها لانها فرحانة من مشاعر الحبل الالهي يا ترى يا امي انت فكرتي لما بطنك تكبر شوية طب يوسف هيقول ايه طب هترجعي الناصرة ولا الجليل عموما تقابلي اهل البلد شكلك ايه اكيد في ناس متوقعة ان انت ايه مالكيش جواز انت عيلة صغيرة ويوسف ده عجوز هتقابليهم انت ما بتتكلميش لا هتشرحي ولا هتحكي ولا هتقولي ملاك ولا مش ملاك مش طبعك طب حاسه بايه قلقانه وانت راجعه من اليصابات لا يزعل لا يتهمك والغريب والعجيب انها ما نطقتش ما اتكلمتش خالص فضلت مستنيه ايه الملاك اللي قال لها يقول له انا مالي عندها مشاعر عجيبه من التسليم ده الواحد لما يكون متوقع حد يسيء الظن بيه يبقى عاوز يسارع بالدفاع عن نفسه بكل جوارحه بالذات ده شخص يهمه قوي يعني انما هي مشاعرها عجيبة عندها تسليم كده عالي جدا انت اللي ابتديت الموضوع انت تسوقه انا ما بتكلمش ما مش هتكلم ملياش في الكلام وربنا طبعا ما يأثرش معاها يقوم يبعت الملاك ليوسف يقول له لا تخف من ان تأخذ مريم امرأتك لأن امرأتك يعني تبعك يعني لأن الذي حبل بها من الروح القدس كمان الموقف من زكريا واليصابات ايه مشاعرك يا امنا العذراء وانت حامل وقدامك ست حامل بس فرق السن 60 سنه بينكم مثلا و... وانت حامل بتخدمي حامل وهم يعني محتاجينك لأن الناس كبار وعلى قدهم هي فرحانة جدا بالخدمة وسعيدة جدا أنها تخدم اليصابات وزكريا طب ده رئيس الملائكة بيقول لك أم الله والست اليصابات بتقول لك أم ربي إنما هي سعيدة جدا تغسل وتمسح وتنظف وتقول لها اعمل لك شاي يا اليصابات عادي وفرحانة جدا بالخدمة دي إذا في مشاعر خدمة طبيعية طالعة من أمنا العذر على قد ما هي خجولة وهادية على قد ما هي تميل للخدمة العملية بتاعة شغل مش بتاعة تقعد يعني والناس تخدم مشاعر الولادة بقى رجعنا ليوسف والحبل بيعلى ويوسف فهم السر وبقى يعملها بمنتهى الإكرام أكتر من الأول وجم عاد الولادة وقبل ما يجي ميعاد الولادة بأيام طلع المنشور إياه كل واحد يروح بلده يكتتب طب أمنا هت... هيحصل لك إيه هتضطربي أكيد هي زي أي ست هتولد مثلا ابتدت تتوقع أن هولد هتيجي سلومة تساعدني هنبقى في البيت ده ونبقى لما الولد الطفل يطلع نحطه في ال... في السرير ده ولا في ال... أي حاجة إنما فوجئت لا أنت مش هتولدي هنا خالص أنت هتسافري هتسافر في التاسع وعلى آخره وعلى حمار يعني الحكاية مش طيارة يعني ولا عربية وبعدين مسافة طويلة وغالبا كان شتاء وبعدين رايحة بلاد أفقر من بلادها بيت لحم وما عندهمش حد هناك يوسف من بيت لحم بس فات عليه كتير قوي فمالوش عيلة هناك فالعملية ملخبطة قوي ومفيش أي قلق هي بتتفرج على ربنا إزاي بيحطها ويحركها إنما هي متفقة أنا إيه أمة الرب اللي أنت عاوزه أعمله حركني زي ما تشوف هي فرحانة باللي في بطنها واللي هتشيله على ايديها بعد ايام وسعيدة جدا بالفكرة وسايبة روحها زي ما يحطها يمكن يوسف اللي اكيد حس بمسؤولية وابتدى يدور على مكانه فين لما لقى الايه المزود طب يا أمنا لما دخلتي مزود وسمع صوت البهايم وريحة البهايم وعرفت انه والبطن خلاص اشتغلت هي هتولد دلوقتي حسيتي بايه ما صعبتش عليكي نفسك وانت حاسة انك اللي في بطنك ربنا المتجسد مش انسان ولا ملك دلوقتي هتولدي وسط بهايم وهتولدي في ساعة صعبة زي كده وهتولدي بدون اي كرامة وبدون اي اهتمام ولا ليك عيلة ولا ليك حد حواليك ولا حتى حد يزغرط ولا حد يهتم انما هي مش بتاعة المشاعر التعبانة بتاعتنا دي هي فرحانة ومستسلمة ومسلمة وقابلة وراضية وولد المسيح في ظروف عجيبة هادئة لا يتخيلها إنسان وكأنه نكرة دخل العالم في هدوء عجيب يعني مش في بيت حتى دخل من مزوة بقر يعني طيب ايه اللي حسيتيه يا امنا العذراء وداخلين عليك الرعاة بعد كام ساعة ده في نفس الليل على فكرة الرعاة دخلوا عليها بعدها بكام ساعة وشهم منور من السعادة وبيقولوا لك بيوطوا تحت رجليكي وبيبوسوا رجلين الطفل يسوع وبيقولوا لك شفنا الملائكة وبيقولوا المجد لله في الأعالي وشوية رعاة غلبانين كانت سعيدة جدا أن الخبر ابتدى يتحرك لوحده هي لا بتقول أنا ولدت ولا بتقول ده مين هو الخبر لوحده بيتحرك مفتش شوية ودخلوا عليها ملوك بقى يعني دخلت الرعاة دي ورديحي كده دي سهلة لأن إيه هي غلبانة وهم غلابة فتمشي إنما فوجئت بعد فترة ربكة بقى وقلق في المنطقة وإيه ظباط أمن بقى ومش عارف عربيات مش عارف يعني طبعا مش كده بالظبط من 2000 سنة لكن تصوروا ملوك داخلين بيدوروا عليها في عشة ملوك من المشرق جايين بموكب ضخم عشان يسجدوا قدام الطفل يسوع ويمجد أمنا العذر وهنا علق القديس لوقا لأنه الزهر قعد معاها والتلمز عليها يا بخته فقال كانت تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها متفكرة بها في قلبها يعني ما علقتش خالص والملوك تحت رجليها وبيقدموا هدايا عمرها ما سمعت عنها حتى الذهب واللبان والمر وحاجات غالية جدا لكن هي بالنسبة لها الهدية الكبيرة هي اللي في بطنها طب دي مشاعر الولادة ماذا عن مشاعر الهرب إلى مصر هي فرحانة وشايلة المسيح له المجد وبترضعه وسعادة ال- الأبدية كلها في قلبها وبعدين تفاجأ بأن في قرار إعدام للطفل يسوع بعد زيارة المجوس قرار إعدام للأطفال مقصود به يسوع بالذات وتلاقي يوسف يقول لها يلا بسرعة الليلة دي هن- هنهرب ايه المشاعر بقى يعني هي سابت بيت ابوها راحت الهيكل سابت الهيكل راحت بيت يوسف سابت بيت يوسف راحت بيت لحم تولد رضينا بالهم والهم مش راضي بينا يعني وكمان حتى بيت لحم هنسيبها ونهرب لمصر هي طبعا بنسمع عن مصر دي بلاد بعيدة قوي وسفرية مصر دي هتاخد أسابيع مش أيام وشغلانة صعبة جدا وهي لسه يعني معاها طفل صغير وهي أساسا طفلة تعتبر إنما تاني بتخيل إن مشاعرها إيه واحدة أبوها ربنا حبيبها ربنا صديقها ربنا إلها ربنا ملهاش غيره عايشة فيه وعايشة معاه مخها ما بيطلعش براه فكل ما يحدث من الخارج يعني كله شبه بعض ما فيش فرق فهي باستسلام غريب سالت المسيح له المجد وجت بلادنا بركتها ومشيت فيها يا ترى لما جيتي مصر يا أمنا أنت اعتبرتي مصر بلدك ولا غريبة ولا إيه غربة بقى ولا مواطنة بقى طبعا احنا نتمنى تكون العذراء حست انها ايه انها ان كانت طردت من بلادها انما احتفي بها في بلاد لان في بعض قصص في التاريخ تقول انه في ناس حست بكرامة العذراء وخدت بركتها في مصر وفي قرى استضافت المسيح لما عمل معجزات وهو طفل وعشان كده تلاحظوا ان هي ما لفتش في فلسطين قد ما لفت في مصر جغرافيا اللي يدرس يلاقي الثلاث سنين اللي قعدتهم في مصر عدت على بحري وقبلي يمكن انتم ما- ما مشيتوش في مصر ولا بالعربيات قد ما مشيت العذراء والمسيح طب ايه مشاعرك وانت مالكيش ولا محطة تستقر فيها مفيش مشاكل من المطرية المصري القديمة لوادي النطرون للفيوم للصملوط ل- لدرونكا ل- كله حلو يبقى المشاعر هنا في تسليم أك- أكثر ما يظلل على قلب العذراء أنا أمة الرب زي ما يحطني زي ما يسوقني مفيش حاجة فارقة كفاية ربنا معايا كفاية أنا معاه كفاية إنه جه أخيرا عشان يخلص بشريته مشاعر لما رجعت الناصر بعد ثلاث سنين ونص ظهر الملاك ليوسف في المحرة يقول له ايه خد الصبي وارجع وامه وارجع لمصر لانه مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي ففرح يوسف لان يوسف قرب على 100 سنة فالمسؤولية كبيرة فواخد بقى العذراء وربنا يسوع له المجد وراجع ناحية فلسطين فوجئ ان المنطقة اللي كان هيقعد فيها بيت لحم اللي هي بلده بقى آه، ملغمة مكهربة لأن الراجل الجديد مش أحسن من القديم فإيه هي- هيعرفوا إن يسوع رجع ممكن يموتوه قاموا قالوا نطلع الناصرة أهو الجليل منطقة فلاحين محدش هيدور علينا هناك الجليل كلها منطقة ثقافيا ضعيفة جدا من أفقر بلاد ف- آه، فلسطين والناصرة من أفقر الجليل عشان كده كانت الناس تتكسف تقول من الناصر يعني كانت تبقى عيبة لما ت- ده انت عيبة انك تقول جليلي فبالك بقى لما تقول من ناصرة الجليل ده عيبة العيبة يعني يعني دي حاجة تكسف قوي بس بما انها تكسف يبقى نصيب العذر يعني ايه لان ربنا دايما يحب يرفع المتواضعين فتسمعوا بعد كده المثل البلد اللي يقول لك أمن الناصرة يخرج شيء صالح والناصرة دي بتطلع حد عدل فربنا يسوع اختار كده وأمنا العذراء خلي بالكم الستات يفرق معاهم الحاجات دي أكتر من الرجال عموما سمعة الأسرة والبلد والمكان والبتاع الرجالة ساعات ما يفرقش لكن العذراء بقى فوق الرجالة والستات ما يفرقش حاجة كله حلو كمان في الناصرة وهي شايفة الطفل يسوع بيكبر خلاص المسيح رجع من مصر خمس سنين فابتدى يتعلم نجارة من يوسف فبقى لقبه في البلد ايه ابن النجار وهي الوحيدة اللي في قلبها عارفة ان ده ايه ابن الله فشوفوا انت ازاي ساكتة ازاي ساكتة بيقولوا عليه ابن النجار وانت عارفة انه ده ابن الله ده اللي خلق الكون كله وهي ساكتة هي ما بتتكلمش طب مش صعبان عليك ايه ده لو واحد قال على حد من ولادكم يعني لقب يهينه شوية او لا يليق بكرامته واحنا ما فيش كرامة خالص يعني بيصعب علينا انما رضيت باللقب واصبحت دي سمعة المسيح وهي قابلة هي ام ابن النجار ادي يعني ايه قيمتها في المجتمع وما عندهاش مشكلة احنا نقول عليها النهاردة ام الله انما في زمانها كانت ام النجار دارت الايام ويوسف دخل يعني قبره بسلام حط راسه ودفنوا المسيح بايديه وبعدين بدأ المسيح خدمته وجاي يوم عرس قنا الجليل ايه مشاعرك يوم عرس قنا الجليل بتحسي بايه في القرية قنا الجليل جنب ناصرة الجليل خلي بالكم القرى تلقب منسوبة للجليل فاهمين فقرية قانا الجليل جنب قرية ناصرة الجليل فدول بلديات فعادة في البلاد لما تبقى عروسة تلاقوا القرية كلها معزومة يعني فتعزمت أمنا العذراء وتعزم ربنا يسوع معاها وكان ابتدى يخدم فبقى له تلاميذ ايه مشاعرها العذراء ما تعودتش تفكر في نفسها ابدا فمنين ما تروح تفكر في اللي حواليها على طول ده بقى هي ايه متبرمجه كده من وقت اليصابات من سنين وهي طفله هي ما تعرفش تفكر في راحتها ولا كرامتها ولا مصلحتها هي دايما بتحس بالناس فلما تحس بيهم مجرد بس الخمرة نفدت يعني هيصعب عليهم هيكبسوا ما يكبسوا يعني أخطيت يعني الواحد النهاردة يقول وسط بلاوي الدنيا دي كلها يعني ايه شوية فرح خلصت منه الخمرة ما يروح لكن بالنسبة لأمنا العذراء من من محبتها للناس يصعب عليها حتى ان الناس تتكبس تبقى عاوزة تفرحهم في دق... في امور دقيقه امور بسيطه يعني يعني هنا مش بتعمل معجزه شفاء مثلا ولا معجزه تحرير بلد من من ايدين المفتريين هي تقدر تعمل ده كله لكن هي بتعمل حتى الحاجات البسيطه انها تفرح اهل الفرح وكانت دي بدايه المعجزات تعبيرات اللي قالتها تعبر عن مشاعرها انها بتقول للمسيح في ودانه ما عندهمش خمر يبقى هي لما تتكلم مع المسيح ما تتكلمش عن نفسها أبدا هي دايما تتكلم عننا هي شايلانا كلنا في عينيها وبتصلي لنا طول الوقت فهي ايه بتقدم مشاكلنا احنا ما عندهمش فرح ما عندهمش سلام ما عندهمش حب مش عارفين عندهمش ايمان ده صلوات ومشاعرها ما تعيشوا زيي انا عايز اعمل اللي يقوله ما تسمعوا كلامه مهما قال لكم فافعلوا لما بدأ المسيح خدمته طبعا منين ما المسيح ابتدى خدمته انطلق بقى حوالي ألفات مؤلفة هي مش طايلة خلاص هتقابله ازاي ده هي قاعدة في حتة على قدها وهو بقى ايه من قرية لقرية ومن بلد لبلد ويروح أورشليم وال... والحكاية وسعت يوم ما مرة اشتقت له يمكن بعد شهور وكان في بلد قريبة فخدت ولاد اختها اللي بيسموهم اخواته وقالت لهم تعالوا أسلم عليه بس راحت خبطوا على البيت أو قالوا لأهل البيت دي, دي أمه بر وإخواته فجم قالوا له أمك وإخواتك على الباب قال مين أمي وإخواتي اللي يسمعوا كلام ربنا ويعملوا دول أمي وإخواتي للخلف دور وروحت وقالت خلاص مش النهاردة طب زعلتي لا ما بزعلش اتضايقتي لا ما بتضايقش صعب عليكي لا ما صعبش عليا خلي بالكم بقى هي فهمتها ازاي والكنيسة فهمها ازاي هي مروحة فرحانة عارفين ليه قالت ما هو قال عليا انا بسمع كلامه مش هو بيقول مين امي الا اللي يسمع كلامي طب ما هو مدحني اهو فقال انا اخترتها تبقى امي عشان تسمع كلامي وعشان كده الكنيسة كل اعياد العذراء تحط فيها النص ده مع ان الناس في الوهلة الاولى تفتكر طب ده يعني قال كلمة يعني توجعها لا ما توجعهاش ده هو بيقول هو ليه اختارها تبقى أمه الذين يسمعون كلام أبي ويفعلون إرادته فهي ماشيه فرحانه وبتقول كويس كرمني وقال انا بسمع كلام مره تاني تطلع ست كده تبص له بحب كانها كانه ابنها وتقول له يا بخت امك بيك يا بخت اللي شالتك ويا بخت اللي ردعتك فيقول لها نفس السر عارفة ليه شالتني وردعتني عشان بتسمع كلام ربنا قال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويعملونه بيأكد على نفس الفكر ان العذراء بتسمع وبتعمل هي أمة الرب هي بتقول ليقل لي كقولك شويتين على فكرة إخوات ربنا يسوع اللي هم أولاد خالته مش كلهم أمنوا بيه في الأول فكانوا حتى هم بعضهم قال عليه مختل في إنجيل مرقس أهله ناس من العيلة قالت على المسيح إنه مجنون شوفوا العذراء تحس بإيه لما تلاقي جزء من الأسرة بيقولوا على يسوع مجنون وهي تفضل ساكتة تحتمل وبعدين يقولوا هيروح العيد ولا مش هيروح وبعدين هي كأم عارفة ما يحدث دلوقتي السياسة اتقلبت والهيرودس قلقان منه وبيلاطس قلقان منه والفريسين بيتآمروا والقصة كبرت الموضوع ما بقاش بقى ايه شخصية عادية دلوقتي كل دول عاوزين يخلصوا منه وهي عارفة طب ايه قلبك يا ام العذراء وانت حاسة انه كل دول عاوزين يخلصوا من المسيح ودول مفتريين وما بيرحموش وهي ما تعودتش تقلق ولا تفكر بطريقة بشرية هي تصلي وحصل اللي كانت متوقعاه وجاء ميعاد الصلب ايه مشاعرك يا امنا العذراء وقت الصلب طبعا اللسان يعجز لانه مفيش حد ممكن ينفعل بالصليب في التاريخ مثل العذراء يعني بولس من اكتر الناس اللي حبوا صليب المسيح وعبروا تعبيرات فيها فيها عشق للصليب وفيها حب وفيها إدراك قد إيه الصليب ده غني وحاجة كبيرة قوي لكن اللي ما عبرتش أقوى لأن أمنا العذراء بالنسبة لها المسيح مش مخلص بس ده ابنها ده أحشائها كنيسة حاولت تعبر سلفتها جملة كده صلاة التاسعة لما تقول إيه العالم يفرح لقبوله الخلاص أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك يعني أكيد كانت بتتحرق من جواها كل مسمار داخل قلبها كل جلدة داخل قلبها كل نقطة دم كل يعني تنهد للمسيح كل ده أكيد هي حاسة بيه أكتر من أي حد وكانت مصلوبة معه يعني نقدر نقول تاريخيا أول من صلب في التاريخ مع المسيح هي أمه طبعا لأنه يجوز في نفسها سيف هي بتتقطع من جواها طب ايه مشاعرك لما المسيح وهو بياخد نفسه الاخير بيقولك يا امي هو ذا ابنك مش يا امي يا امرأة لان حتى كلمة ام يمكن تعزيها لكن هو كان يكلمها باحترام يقول لها يا سيدتي يا امرأة هو ذا ابنك ويشاور بعينه على يوحنا كده بس ايه شعورك يعني تقبليها دي انه حد يبقى بديل لابنك وفي زي ابنك الوحيد ده ابن الله ده مش انسان عادي مفيش أحن منه ولا أحلى منه ولا إنما هي ما عندهاش مشكلة حاضر زي ما خدتني ليوسف زمان من 30 سنة قلت حاضر زي ما بعتني مصر قلت حاضر زي ما ولدتك في بيت لحم قلت حاضر زي ما اتحرمت منك ثلاث سنين وقلت حاضر دلوقتي يبقى ابني يوحنا حاضر نحبه زيك برضه فطبعا تسليم عجيب فوق الطبيعة الإنسانية أن الإنسانة تحتمل ده كله ايه شعورك يا امنا العذراء والمسيح بيقول للمجرمين اخطيت في التعبير اللي بيصلبوه المفتريين اللي قلبهم حجر ان كانوا رومان ولا يهود اغفر لهم يا ابتاه تصوروا ام شايفه ابنها بيتقطع قصادها وبعدين مطالبه مش تسامحهم تصلي معاها سامحهم سامحهم بلاش يروحوا جهنم ايه قلبك ده بقى ازاي ازاي احتملت هذه الصلاة من المسيح نفسه طب المسيح له المجد بحر حب ملوش آخر طب انت كإنسانة استحملت ازاي انه يطلب الغفران للي بيموتوا ابنك قدام عينيك ايه مشاعرك يا امنا وقت القيامة لما جه خبر القيامة بعض الاباء او كتير من الاباء يعتقدوا العذراء بالذات تحملت على آلامها لأنها كانت عارفة أن القيامة جاية لأن أمنا العذراء إيمانها يعني قوي غير التلاميذ أكتر من التلاميذ ممتلئة نعم فكانت عارفة أنه هيقوم لكن ده ما منعش الوجع طبعا ويمكن ده السبب أنه لم تذكر العذراء أم النور من ضمن شهود القيامة في ناس تستغرب تقول إزاي العذراء مش عند القبر طب دي أولى من مريم الأخرى ومن مريم المجدلية ومن سلومة دي أولى يعني لا هي مش مسألة أولى هو غالبا المسيح راح لها البيت هي ما تروحلوش القبر في الغالب هي شافته أول واحدة لكنها ما حكتش لأنها ما بتحكيش وفي نفس الوقت بتفكرني القصة دي بإيه لما قالوا للبابا كرولوس من خمسين سنة العذراء بتظهر في الزيتون مش هتيجي تشوفها قال لهم ربنا معاكم روحوا شوفوها فواحد من ولاده قال ما هو بيشوفها لوحده هو عارف يشوفها بطريقته فهي نفس الفكرة يعني انتوا اجروا ناحية القبر وتمتعوا بخبر القيامة انما العذراء مش هي هتعرف توصل بطريقتها فهي ما كانتش من الشهود القيامة مش لأنها أقل منهم لا ده لأنها أعلى منهم إنما طبعا خبر القيامة يعمل فيك إيه المسيح قام بالرغم أنها مدركة أن ده هيحصل لكن فرحتها كبيرة جدا أي سعادة في قلبها وإحنا بنقول لها افرحي يا مريم لأن ابنك مش بس هو ربنا لكن مات وقام خلاص ويحيا إلى الأبد ولا يموت مرة أخرى إنما في أسرار كتيرة جوه العذراء ما بتحكيش ولا حاجة تقولش حاسة بإيه لا الوجع إحساسه إيه ولا الفرح إحساسه إيه ولا إحساسها ناحية الناس طلعش الكلمة يعني إلا بصعوبة إيه إحساسك وأنت وسط ولادك التلاميذ السبعين وال 12 وشوية ستات وعاملين 120 نفر وقاعدين في العلية تصلوا في انتظار الروح القدس وكلهم ملفوفين حواليك كده أنت البركة كلها بقى لغاية ما ينزل الروح القدس وتبقي حاضرة في اليوم ده وتبقي كده إيه يعني أم الكنيسة كلها وهي فرحانة بقى أنه إيه بيحصد لأن ده كان عيد زي الحصاد يحصد عمله وتعبه أخيرا أقول إيه مشاعرك وأنت رايحة السم العذراء يعتقد عاشت تقريبا بعد صعود المسيح حوالي عشرين سنة تقريبا طبعا عايشة ايه ام للكل كل تلميذ يجي يبوس ايديها مثلا اتصور توما يقول لها صلي لي يا ام انا رايحة الهند تقول له فين الهند دي يا ابني يقول لها يعني فركة كعب كده خمس شهور سفر ولا حاجة وتوما مثلا دراوس يقول لها روح روسيا مثلا طيب يا ابني ربنا معاك وكل قديس من دول يعدي عليها ياخد بركتها ويطلع على مشواره وهي ام الكنيسة كلها ذكر لنا التاريخ بس عن واحد منهم اللي هو متياس لما اتزنق وكان متعلق بيها راحت له وفكت حديد البلد كلها عشان خاطره يبقى واضح ان كانت عايشة السنوات دي كلها يعني قوة للكنيسة كلها بصلواتها وأمومتها إنما بنفس الصمت ونفس الهدوء ونفس الوداعة أخيرا بقى طبعا عرفت معت إيه شعورك بقى وانت فاضلك كم يوم وتدخلي السماء وتشوفي ابنك ده اللي بيكون في ناس حبايبه في السماء يوم ما بتيجي ساعته بيبقى مشتاق يعني اللي ودع حد من عياله ولا اخواته ويحس ان ميعاده قرب اللي بيصبره على الساعة واللي بيهون عليه احساس الموت لانه برضه احساس مش سهل انه هيقابل حبايبه طب انت مفيش حد في الدنيا غير ربنا يسوع وبقالك سنين ايه هو في السماء وانت على الارض وجال ميعاد ايه احساسك منتهى السعادة إذا كان بولس اللي بيعرف يتكلم قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح أنت مالكيش في الكلام بس اللي جواكي أكتر من أي كلام فأكيد الاشتهاء ده أكتر من بولس ومن أي حد هي طبعا كانت فاهمة بالروح القدس أن على قد ما عاشت عيشة غلبانة قوي وشافت أيام صعبة قوي إنما مدركة أنه منذ الآن جميع الأجيال تطوبني طب احساسك ان كل الاجيال شوفوا الاف من البشر ملايين مش الاف بقالنا كام جيل عشرين قرن بعد العذراء العالم يمجد العذراء ويطوبها ويسبحها طيب وانت مدركة ده كله ايه احساسك ولا حاجة ولا حاجة جواها اتغيرت هي نفس الغلبانة الوديعة البسيطة اللي اللي يتعامل معها يحسها ايه مش حاسة خالص بأي عظمة ولا أي كرامة بسبب تواضعها أخيرا يختم سفر الرؤيا يوحنا بقى طبعا يوحنا ده بيموت في العذراء خلي بالكم متع بيها عشرين سنة في بيته فده يعني أقرب الولاد ليها أقرب الرسل ليها وطبعا طبعه قريب لطبعها هادي برضه ما يتكلمش فهو اللي شاف في السماء منظرها وهي بقى في مجدها هو بيكتب الرؤية ومشتاق لأمه العذراء بعد سنين طويلة بعد ما ودعها وبعدين قال أنا شفت امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكب طبعا هو متخ... عارف كويس مين دي التسبيحة قالت ان دي العذراء فهو فرحان قوي بكرامتها ومشتاق يحصل معنى كده ان امنا العذراء كانسانة عدت على اللي بنعدي عليه شافت مشاعر حرمان مشاعر يعني انكسار مشاعر حزن مشاعر فرح مشاعر تسبيح لكن كانت تحفظ جميع هذه الامور متفكرة بها في قلبها ربنا يدينا نعمة نتمتع بصيام العذراء ونشبع بصلواتها لإلهنا كل مجد وكرامة